السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا يا كريم اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وهناء الصالحين وثبات الصالحين وأحوال الصالحين وخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين مرحبا بكم مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلوا عليه صلى الله عليه وسلم الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة كنز اللسان كنز اللسان هذه القصة يا أحباب أخرجها الأئمة الإمام أحمد والإمام ابن حبان والإمام الحاكم وقال الإمام الحاكم أنها صحيحة على شرط الشيخين وصححها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تحدث بما تحرك شفتيك يا أبا أمامة قلت أذكر الله يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير من ذكرك الله الليل والنهار قلت بلى يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماء والأرض وفي رواية عدد ما في الأرض والسماء فقدم الأرض على السماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء فهذه ثمان كلمات ثمان كلمات زي ما انا ما عديتها مع حضراتكم كده وقل الحمد لله مثل ذلك فهذا خير من ذكرك الله الليل والنهار ايه الجمال ده يا احباب مش قلت لكم يا جماعه كنز اللسان يبقى انا ليا حق ان انا اسمي قصه الليله دي قصه كنز اللسان ربما تكون انت استغربت في الاول قبل لما سمى حضرتك هذه القصة لان اللسان ياما اللسان ده بي- يوقعنا في مهلكات ياما اللسان ده بيفتح ابواب من ابواب الشر والعياذ بالله ياما اللسان ده بيؤذي ناس لكن في الحقيقة أيضا ياما اللسان ده بيطلع منه حسنات ياما اللسان ده ممكن أنت تعتني به وتطهره وتشغله بذكر الله عز وجل فيكون سبب في أن تجد ما يسرك أمام الله عز وجل حين نلقى الله ياما اللسان ده بيطيب خواطر ناس ياما اللسان ده بيخفف عن الناس ياما اللسان ده بيخفف آلام الناس وأوجاع الناس ويداوي الناس بالكلمات الطيبة ياما اللسان ده بيبقى سبب في تذكير الناس بالله عز وجل أو تعليم الناس شيء من الدين من كلام ربنا أو من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فاللسان بابه خير وبابه شر واللسان فيه خير كثير جدا لكن لو اهتميت باللسان تطهر قلبك وتطهر لسانك ونستعمل لساننا فيما يرضي الله عز وجل وخير ما نستعمل فيه هذا اللسان قراءة القرآن وذكر الله عز وجل أول حاجة قراءة القرآن وده أعلى بقى المستويات يا أحباب فأفضل ما ينطق به اللسان هو كلام الله جل جلاله وبعد كلام الله عز وجل ذكر الله وذكر الله مقدم على الدعاء لأن في ذكرنا لله عز وجل الثناء والتمجيد وتنزيه الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل أما في الدعاء استعمال اللسان في الدعاء فهذا فيه حظ للنفس يعني و- الإلحاح في الدعاء مطلوب والله يحب من عبده المسألة والإلحاح في المسألة يعني الإلحاح في الدعاء ربنا بيحب العبد أن هو يلح عليه في الدعاء وأمرنا أن ندعوه ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولكن في الدعاء حظ لنفسي أنا ولنفسك أنت لكن في ذكر ربنا عز وجل الحظ في إيه بقى مفيش حظ لنفسي وإنما أنا أذكر الله عز وجل ليرضى عني الله ليتقبل مني الله جل جلاله أذكر الله فهذا فيه توقير لله احترام لله تبجيل لله فيه تنزيه لله تحميد لله فيه شكر لله فيه اعتراف لله فيه تمجيد لله عز وجل فمن أفضل ما نستعمل فيه الألسنة قراءة القرآن وذكر ربنا وبعد ذلك الدعاء يبقى قراءة القرآن ذكر ربنا والدعاء خلي لسانك يشتغل في الثلاثة دول وأيضا من أفضل ما نشغل به الألسنة كثرة الصلاة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا وهو القائل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يبقى أفضل ما تستعمل فيه اللسان قراءة القرآن وذكر الله وكثرة الصلاة على سيد رسول الله والدعاء والإلحاح في المناجاة أخبارك بقى مع قراءة القرآن يا غالي بتقرأ كام جزء كل يوم يا حبيب الروح هل في أيام بتفوت منك لا ليل ولا نهار تفتح فيها المصحف خالص ولا تقرأ فيها حتى صفحتين من القرآن طب كيف يطهر هذا اللسان إن كان لا يعرف كلام الله عز وجل طب هتحصل حسنات بقى منين ده هذا باب كبير من الحسنات الحسنة بعشر أمثالها الحرف بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فهذا باب خير كبير في الحسنات باب القرآن وأفضل شيء زي ما أنا قلت لحضرتك تستعمل فيه لسانك هو قراءة القرآن رقم واحد طيب لو انت ليك ورد وبتقرا قران وعايز كمان ازود بقى عايز استعمل لساني في حاجه كمان مع قراءه القران العلماء يقولوا لنا ذكر ربنا وتتنقل بقى في هذا الذكر شويه تسبيح شويه تحميد شويه تهليل كده شويه حوقله شوية حسبلة يعني تقول لا حول ولا قوة إلا بالله شوية تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فتغاير في ذكر ربنا وتتمتع بقى تتمتع بالتسبيح شوية تتمتع بالتحميد شوية تتمتع بالتهليل شوية تتمتع بالحسبلة شوية متعة ذكر ربنا متعة يا أحباب متعة وطاقة قوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نصح ستنا أمنا السيدة فاطمة الزهراء بنت سيدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم لما جاءت تطلب منه خادم تستعين به على شؤونها في بيتها يساعدها يعني في الخدمة في البيت فقال لها طب أقول لك على الأحسن أحسن من الخادم والخادمة إنك أنت تسبح الله ثلاثا وثلاثين تحمد الله ثلاثا وثلاثين تكبر الله أربعا وثلاثين إن إحنا نسبح ربنا نكبر ربنا نحمد ربنا فإن ذلك خير من خادم المعنى يعني العلماء بيفهمونا بيقولوا إيه بيقولوا المعنى إن في ذكر ربنا طاقة الذكر يديك باور تلاقي قوة أيضا هناك من القرآن ما يؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هو المد بالأموال ده والمد بالبنين ده مش عايز صحة عشان تجري تجيب مال مش عايز صحة علشان تجيب عيال عايز صحة وعافية الكلام ده جاي من باب إيه بقى البركات دي والفتوحات دي جايه من باب ايه من باب الاستغفار تخيل بقى استغفارك لله انك تقول استغفر الله وتكتر بقى من الاستغفار تستغفر على ايدك ماشي تستغفر على مسبحه يعني يبقى ليك مثلا مسبحه زي دي وتستغفر ربنا تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله او تكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر او تهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو تصلي على سيد النبي فباب الذكر باب مهم جدا باب فيه قوة وفيه طاقة جائز ان احنا نستعمل صوابعنا في التسبيح ايوه ايدك اليمين كمان كان رسول الله يعقد التسبيح بيمينه وجائز ان احنا نستعمل مسبحة زي دي ولا حرام ولا بدعة زي ما بعض الناس بيقولوا لا مش بدعة ولا حاجة والعلماء لهم أبحاث معاصرة في هذا الباب ويجوز استعمال مثل هذه المسبحة في الذكر المطلق مش الذكر المقيد الذكر المقيد بس اللي انت لازم تستعمل فيه صوابع, ايدي صوابع ايديك اليمين قول لي يعني ايه يا شيخ الذكر المطلق والذكر المقيد بقى فهمنا طالما انت فتحت باب بقى المسألة دي اقول لك يا حبيبي صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر المقيد ده مقيد بزمان او مقيد بمكان مقيد بهيئة وتوقيت زي مثلا ايه كالذكر بعد الصلوات بعد الصلاة مش احنا بنقول ايه بنختم الصلاة ختام الصلاة ده الناس بتعمل ايه بيقولوا استغفر الله كم مرة ثلاث مرات ويقولوا بعض الأذكار من هذه الأذكار مثلا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم ونسبح الله ونحمد الله ونكبر الله أو الذكر اللي بعد الصلاة ده مقيد بعدد معين ما نزودش عليه ومقيد بهيئة معينة كان سيدنا نبي يسبح على ايده اليمين ده اللي انت تسبح على ايدك بقى فيه طيب لو انا مثلا رايح الشغل مثلا بتاعي وراكب مواصلات واخد تاكسي هيوصلني لوظيفتي مكان الوظيفة بتاعتي معايا سبحة زي دي في جيبي او معايا في ايدي وبدأت استعملها وسبح ربنا لحد لما اوصل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبدأت ان انا اسبح كده لحد لما اوصل مكان الشغل يجوز ولا حرام يا شيخ ولا بدعة يجوز ان شاء الله ولا حرام ولا بدعة ولا حاجة فإن هذا مما يستعان به على ذكر الله عز وجل كأنها يعني إيه بتشجعك وبعدين وجودها في إيدك كده مش زينة لا وإنما وجودها في إيدك كده ده أنت مصاحبها وتذكرك يعني بتفكرك إذا أنت غفلت فتبص تلاقي في إيدك كده أه لا تذكرك إيه ده ده أنا بقالي ربع ساعة ما ذكرتش ربنا إزاي فأقوم إيه أبدأ أشرع في ذكر الله أبدأ أشتغل تاني أشغل لساني في ذكر الله عز وجل فلا إشكال إنك أنت يبقى ليك سبحة, سبحة خاصة وسبحة خاصة غالية عندك غالية عندك لأنك أنت بتستعملها يعني سبحة شغالة مش منظرة بتستعملها في التسبيح في التحميد في التكبير في التهليل في كثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن احنا بقى من باب الذكر ده ده احنا النهاردة للأسف الشديد كثير منا لا يذكر الله إلا لما ينطلب منه ويضطر إلى ذلك يعني حد دخل ولا حاجة قال وحدوا ربنا يا جماعة هم كلهم لا إله إلا الله يعني احنا ما نوحدش ربنا غير لما حد يطلب مننا صلوا على النبي يا جماعة نقول اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام يعني انتوا ما تصلوش على النبي غير لما حد يطلب منكم لا ده انت المفترض يكون هو ده الشغل الشاغل لسانك بعد قراءة القرآن تذكرون يا أحباب الرجل الأعرابي اللي جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يسأل سيدنا النبي فيقول له إيه يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي أخبرني بشيء أتشبث به قال له شرائع الإسلام أحكام الإسلام بدأت تكتر عليّ وانا مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا ايه وخايف ان انا يعني تروح مني بعض الاعمال ولا حاجة او اسهو فيها اعمل ايه قول لي حاجة امسك فيها وحافظ عليها وتبقى سبب في دخول الجنة يا سيدنا النبي فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه قال له الكلام اللي انت حافظه قال له الكلام اللي حضرتك حافظاه قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال له لسانك ده شغل لسانك في ذكر ربنا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل ايه الجمال ده لما لسانك ترطبه بذكر الله ويظل مرطب بذكر الله ده باب الوصول للجنة بهدوء وبسلام اللهم اجعلنا ممن قيل لهم ادخلوا الجنة بسلام امين يا رب العالمين انت متخيل يا حبيبي ان الربع ساعة تقدر تجيب فيها الف تسبيحة لو انت مبطأ شوية في التسبيح وبتسبح براحتك تجيبهم في تلت ساعة تلت ساعة تعمل ألف تسبيحة ألف تكبيرة ألف تحميدة وهذا باب كبير جدا جدا من أبواب الحسنات حديث سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وهو عند الإمام مسلم في صحيحه الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله كلمة الحمد لله ما تطلع من لسانك ومن قلبك تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك ده كلام سيدنا النبي الحمد لله تملأ الميزان طب وسبحان الله والحمد لله بقى لو الاثنين مع بعض يا خبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض طب تخيل ده دي لو أنت قلت سبحان الله والحمد لله مرة واحدة أمال لو قلت سبحان الله والحمد لله في يوم عشر تلاف مرة العشر تلاف مرة دول أنت تجيبهم من ساعتين ونص لثلاث ساعات وسط اوقات فراغك كده واوقات تنقلاتك وتحركك وانت خارج من البيت ورايح تتمشى للمسجد وانت راجع من المسجد مثلا ولا حاجه بدل ما ت- بدل ما انت تبقى عمال تلتفت يمين وشمال وتبص على الفاترينات وتبص على اللي طالع واللي نازل واللي رايح واللي جاي انت مشغول في تسبيح او تكبير او تحميد وانت رايح شغلك وانت راجع من شغلك وانت طالع العماره وانت نازل من العماره مثلا يعني في اوقات فراغنا تقدر تعمل آلاف من التسبيح أو التكبير أو التحميد آلاف من ذكر الله عز وجل الواحدة بس سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض فانظروا كم نفرط ونضيع أعمارنا هدرا ونضيع ملايين ومليارات من الحسنات ممكن تحطها ببساطة وبسهولة في ميزان حسناتك هو احنا يعني يا جماعة كل أشغالنا بلساننا انت ممكن الشغل بتاعك ما هوش محتاج اللسان ولا حاجة محتاج عينيك تشتغل بعينيك محتاج ايديك بتشتغل بايديك مثلا محتاج رجليك وايديك لو انت مثلا راجل سواق ولا حاجة مثلا لسانك شغله بقى وسط الشغل بتاعك لو شغلك مثلا على مكتب او على الكمبيوتر وبتشتغل بايدك شغل لسانك مع ايدك بالتسبيح بالتكبير بالتحميد بالتهليل هذا أمر مهم وباب جميل جدا تيجي يوم القيامة سابق الناس اللي انت كنت مش متخيل انك هتسبقها تلاقي نفسك جاي متقدم عليهم لانك انت كان ليك حال صدق في باب ذكر الله عز وجل ده باب الحب باب المحبين ده يا جماعة ده باب الأولية باب ذكر ربنا ده باب الأولية باب أصحاب المقامات العالية جدا ذكر الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله شفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يعدد قد إيه يعدد المكافآت دي والخير الكبير اللي, اللي, اللي بيأتي من وراء ذكر الله خير أعمالكم أرفعها في درجاتكم أزكاها عند مليككم خير من إنفاق الذهب والفضة خير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر ربنا شفت بقى خير قد إيه في باب ذكر ربنا عز وجل من الحلقات اللي زي الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها الليلة دي أنا مش بكلمك علشان تذكر ربنا وأنت قاعد بتسمعني دلوقتي وبس ما انت لازم تشغل لسانك دلوقتي انا بتكلم فلسان انا مشغول بالكلام عشان انصح نفسي وانصح حضرتك اوعظ نفسي اوعظ نفسي واوعظك انت بقى لسانك دلوقتي يبقى شغال في ذكر ربنا وبعد لما نخلص خلاص ننطلق بقى عايزين نعمل حال لنفسنا في ذكر الله اعمل لنفسك هدف قول هذكر ربنا هبدأ ب 500 كل يوم 500 قول هزود بقى الاسبوع الجاي اجيب كل يوم 1000 الشيخ قال من ربع ساعة لتلت ساعة يعني تلت ساعة في التسبيح ولا في التكبير ولا في التحميد مش كتير تعالى بعد اسبوعين ثلاثة قول لا ألف واحد ده انا انا بحس بالمتعة والراحة والقوة زي ما الراجل ده كلمنا عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى وبركات ذكر ربنا طب ما خلي الألف ده ثلاثة طب ما خلي الألف ده خمسة هتلاقي ربنا فتح لك في باب ذكر ربنا وتلاقي نفسك انت بتعد سبع تمن عشر خمستاشر عشرين ألف في اليوم والليلة وانت ببساطة ومش حاسس ومستمتع وستجد لهذا بركات على حياتك وعلى عافيتك وعلى صحتك وعلى تركيزك وعلى كل شيء في حياتك وساعتها بقى اذكرنا في صالح دعائك بارك الله تعالى فيك سيدنا النبي يقول لنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فرق بين اللي بيذكر ربنا واللي ما يذكرش ربنا زي الفرق بين واحد صاحي وواحد ميت يا جماعة واحد حي الروح بتدب فيه واحد تاني ميت خلاص مات ده الفرق بين اللي بيذكر ربنا واللي ما يذكرش ربنا القصة اللي معانا بقى الليلة دي بتكلمنا عن ذكر ربنا وايه بقى وهدية غالية بقى من سيدنا النبي الخبرة شوف بقى القائد لما يبقى عنده خبرة انه يجيبك من اسهل الطرق من اسرع الطرق ما يقعدش يلف بينا كده شهر على ما نوصل لا يقول ده انا في ثواني هوصلكم خلاص في لم في لحظات هتوصلوا فيوفر علينا كتير جدا ده بقى الحاصل في قصة الليلة من حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه وارضاه قال سيدنا النبي دخل علي الآن بحرك شفايفي لمح ان انا بحرك شفايفي فسألني قال لي هو انت بتحرك شفايفك بتقول ايه يا ابو امامة قال اذكر الله قال له بحرك شفايفي يا سيدي بذكر ربنا فسيدنا النبي بقى شوف بقى الخبرة قال له ايه قال له ألا أدلك على ما هو خير من ذكرك الله الليل والنهار طالما انك انت مشغول كده بذكر ربنا بفضل الله وربنا فاتح لك في باب الذكر طب خد الفتح ده كمان خد بقى الهدية دي كمان انت عايز تيجي لربنا من باب الذكر طب خد عندك بقى علشان تيجي بقى بجد من باب الذكر هقول لك على جمل لو انت ذكرت ربنا بيها تجيبك في السكة دي بسرعة جدا ويبقى خير من ذكرك الله الليل والنهار مش انا كنت من شوية بقول لك الالف في تلت ساعة من ربع ساعة لتلت ساعة طب خد عندك بقى لو انت عملت ألف من, من اللي سيدنا النبي بيقول عليهم ان ده من ذكرك الله خير من ذكرك الله الليلة مع النهار يبقى الأجر قد إيه احفظ معايا بقى الجمل دي اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أهدانا بيها وبينقلها لينا سيدنا أبو أمامة البهيلي رضي الله عنه وأرضاه قال له قول سبحان الله عدد ما خلق خد بالك انا خايف انك انت تنسى ركز معايا وسيبك بقى من اللي حوالين منك سيبك من العيال وسيبك بقى من اللي رايح واللي جاي وحط الريموت جنب منك كده لو سمحت ويا ريت لو تكتب الكلام ده كده في رساله على تليفونك دلوقتي وانت قاعد او اي قلم ونوته بسرعه لان الكلام ده انا خايف انه يتنسي هنقول ايه بقى الا ادلك على ما هو خير من ذكرك الله الليل والنهار قل علمنا يا سيدنا سيدنا النبي بيعلمنا قال له قل سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء كده كام الحمد لله الذي ذكرني كده كام تمن جمل اهو عددهم معاكم اهو طب نقولهم كمان مره مع بعض لحقت تحفظهم الله يرضى عليك ركز معايا عشان عايزين نحفظ بقى الجملة دي النبي قال له لما تقول التمن جمل دول مع بعض وتعيد بقى تشيل بقى كلمة سبحان الله وتحط الحمد لله بدل سبحان الله هذا خير من ذكرك الله الليل مع النهار أما أقول الكلام ده يعني ما أقول التمن جمل دول التمن دعوات دول التمن تسبيحات دول التمن تحميدات دول أقولهم مرة واحدة خير من ذكري الله الليل مع النهار طب ولما أقولهم بقى ساعة طب ولما أقولهم ساعتين ولما انشغل بيهم طول اليوم ولما املى بيهم اوقات فراغي هيبقى انت كده ان كتب لك حسنات قد ايه نقولهم تاني بقى وصلي على سيدنا النبي اللي اهدانا هذه الهدية الجميلة المباركة هنقول ايه سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء ثمان كلمات ثمان جمل التالتة تابتة نقولهم كمان مرة بقى مع بعضنا كده ويبقى دي تالت مرة ولا تنسانا يا أخي من صالح دعواتك وانت بتذكر ربنا بهذا الدعاء بارك الله تعالى فيك هنقول ايه بقى هنقول اللي سيدنا النبي علمه لسيدنا ابو امامه لما الاب يذكر ربنا قال له طب خلاص انا بقى هقول لك على حاجه خير من ذكرك الله الليل مع النهار وعلمه هذه الكلمات سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء هتنسوهم كده خلاص إن شاء الله مش هننساهم توكلنا على الله الأهم من إنك حفظتهم وانا يهمني جدا انك انت تحفظهم علشان كده عدتهم مرة واثنين وثلاثة بارك الله تعالى فيك الاهم من حفظك ليهم انك تستعملهم بقى ما هو مش المهم انك انت يبقى عندك جلابية حلوة المهم انك تلبسها مش المهم انك انت تشتري ساعة حلوة المهم انك انت ايه تستعملها تتهنى بيها كذلك مش المهم انك انت توصلك المعلومة وتعرفها وتحفظها المهم انك تعمل بيها بقى استعمل هذه الكلمات بارك الله تعالى فيكم ده مهم قوي والكلمات دي اما تتأملها كلها خير تخيل بقى انك انت بتسبح ربنا عدد ما خلق فيكتب لك بعدد خلق الله حسنات اجر تسبيح ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء هو الأرض والسماء فيها عدد قد إيه تعرف تعد تقدر تعدهم ما نقدرش نعد تخيل بقى أنك أنت بتسبح ربنا عدد ما في الأرض والسماء طيب الأرض والسماء مليانين بإيه تخيل بقى أنك أنت بتسبح ربنا ملء ما في الأرض والسماء طيب كتاب الله فيه قد إيه اللوح المحفوظ ماذا كتب فيه تخيل بقى أنك تسبح الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء ملء كل شيء باب خير كبير جدا وبعدين بعد شوية تبدل بقى تقول بدل ما تقول سبحان الله عدد ما خلق تقول الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله ملء ما بين السماء والأرض الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء هنعرف نقول كده يا أحباب هذا باب خير كبير حبيت اني اقف مع حضراتكم عليه وده باب يحسسك بقى بقيمة اللسان وان اللسان فعلا كنز ممكن يبقى سبب انك تدخل به الجنة ان شاء الله اذا شغلنا هذا اللسان بقراءة القرآن وبكثرة ذكر الله وبكثرة الصلاة على سيد رسول الله وبكثرة الدعاء والإلحاح على الله ومناجاة الله عز وجل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه يقول من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر إنك تقول سبحان الله وبحمده ثلاث كلمات سبحان الله وبحمده تقولهم مئة مرة لو قلتهم مئة مرة بس يبقوا سبب حطت خطاياه يعني ربنا عز وجل يكفر ذنوبك ويغفر ذنبك ولو كانت هذه الذنوب كمثل زبد البحر برضو ما تنسوش البقيات الصالحات اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الأربع كلمات دول على بعض كده اسمهم الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر النبي قال لنا أن الباقيات الصالحات دي هي غراس الجنة والنبي قال لنا برضو أن الباقيات الصالحات دي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس النبي بيقول كده أن الأربع كلمات دول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى سيدنا نبي مما طلعت عليه الشمس طب ما نحافظ على هذا الأحب اللي كان سيدنا نبي بيحبهم الكلمات اللي كان سيدنا نبي بيحبها عليه الصلاة والسلام لا تضيع عمرك هدرا وإنما استفد بزمانك وبأنفاسك أي وقت فراغ السكة السهلة دي البسيطة دي دي سكة ال- أصحاب المقامات العالية اللي هي باب ذكر الله اكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية وأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته